المصطفى وربنا بعته لينا علشان ياخدنا من
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على حبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ثم أما بعد أخباركم يا جماعة أخباركم إيه مع حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو إيمانك زاد حبك للرسول الله صلى الله عليه وسلم هيزيد كل واحد مننا يعرف قد ايه زاد حب الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ايه لسه هيزيد ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الحب الكامل لرسوله عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين ثم اخواني في الله هنتكلم الليله ان شاء الله عن اكبر معجزه في الاسلام هنتكلم عن اكبر سبب لدخول غير المسلمين في الاسلام ايه ده الاعجاز العلمي في القران ولا ايه لا يا جماعه اخلاق الحبيب عليه الصلاه والسلام اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة النجاة للأمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر مدرسة للأخلاق في العالم هي السيرة أخلاق رسول الله أخلاق تاريخية ما حصلتش قبله ولا هتحصل بعده أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة النهاردة هنتكلم مش عن سيرة عن معجزة عن معجزة أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام أخلاق رسول الله أذهلت العالم من أول ما النجاشي راح له جعفر بن أبي طالب في هجرة الحبشة وكلموه عن أخلاق الرسول انبهار النجاشي بأخلاق الرسول ويخر خاضعا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ملك يدخل في الاسلام بسبب اخلاق رسول الله وكانت من اول ثمار اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام بعدها انبهر هرقل باخلاق الرسول لما ابو سفيان سافر الروم وهرقل كلمه قال له عن اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام هرقل قال لو كنت عنده لغسلت بين قدميه يا ريت اقدر اغسل رجليه هرقل حس ان الفساد اللي منتشر في الارض ملوش حل غير نبي زي محمد عليه الصلاه والسلام هرقل حس قد ايه اخلاق النبي هي دي اطهر حاجه موجوده على وجه الارض يا جماعه في اكتر من 800 مليون بني ادم دلوقتي بيقولوا لا اله الا الله بسبب اخلاق محمد عليه الصلاه والسلام في جنوب شرق اسيا لما التجار المسلمين راحوا يتاجروا بعد الاسلام فبقى التاجر يفرش البضاعه بتاعته فيجي واحد يقول له دي بكام يقول له بكذا يقول له عايز اشتري يقول له اشتري من اخويا اللي جنبي يقول له في حد حد يجي يشتري منه يقول له اشتري من اللي جنبي يقول له انا النهارده بعت واخويا لسه ما باعش والنبي بتاعنا عليه الصلاة والسلام بيقول لنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لو ما حبتلوش إنه يبيع زي ما أنا بعتش يبقى أنا مش مؤمن الناس بدأت تنبهر مين النبي بتاعهم ده وإيه الأخلاق اللي عمرنا ما سمعنا عنها ديت إيه أخلاق محمد مين محمد عايزين نعرف محمد ولما عرفوا محمد كانت الثمرة 200 مليون مسلم في إندونيسيا 200 مليون مسلم في الهند 120 مليون مسلم في بنجلاديش 80 مليون مسلم في باكستان وتشوفوا مئات الملايين اكتر من 800 مليون مسلم ثمرة اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت الاديان التانية عندها الاخلاق اللي عندنا والله يا جماعة كانوا فتحوا بيها العالم احنا يا جماعة مقصرين احنا معانا كنز مش عارفين نوصله احنا معانا كنز لو العالم سمع عنه اكتر من نص العالم هيسلم اول ما يسمع عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم هنتسأل عنا نشرناها ولا لا وطبقناها وعشناها ولا لا فينك يا محمد يا ابن عبد الله تيجي تشوف ال 12 واحد اللي اتقتلوا بح... عشان حته ارض في امتك لو رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف المراه اللي امها بقت قاعده الفراش وبتقضي حاجتها في الفراش دخلت عليها مره لقتها قضت حاجتها في الفراش مش قادره تتحكم في نفسها راحت جابت ميه مغليه وكبتها عليها ماتت امها قتلت امها لو الرسول شاف دي لو شاف اخلاق الامه دلوقتي لو الرسول شاف اللي دخل الاسمده المسرطنه للامه لو الرسول شاف الخيانه بتاعتنا الوقت هيقول ايه عليه الصلاه والسلام يا جماعه المفروض ان بعد المستشفيات الموجوده في الامه عيادات الدكاتره تبقى فاضيه ازاي ازاي تروح للدكتور المستشفى يعاملك اسوأ معامله تروح له العياده يشيلك على راسه اشمعنى يا جماعه يا اخوانا احنا عايزين المدرس اللي يقف يدي الحصه زي ما بيقف يصلي في الجامع احنا يا جماعه ربنا تعبدنا بصلاتين مش بصلاه واحده صلاه جوه الجامع وصلاه بره الجامع صلاه جوه الجامع بين ايديه وصلاه بره الجامع اللي هي مهنه اللي هي الامانه اللي هي الاخلاق اللي هي المعاملات صلاتنا التانية يا جماعة عملنا فيها ايه عايزين نقتدي بالرسول جوه الجامع وبره الجامع مش في الشكل بس وكمان في الاخلاق عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام يا جماعه انا نفسي نفسي الواحد يروح يشتري كيلو لبن لا تضاف عليه مواد بياضته ولا تضاف عليه ميه ولا تاخد 100 جرام منه ولا تضاف عليه فورمالين يلا- لما هنفلح ان ضمير اللي دخل اسمده بوصفتنا لما نفلح ان يبقى فيه ضابط رحيم ان يبقى فيه مدرس امين ان يبقى فيه موظف متفاني في الخدمه ان يبقى فيه تاجر امين ساعتها احنا على طريق التمكين انما صلاه واحده بس ما تقومش الدين لازم الصلاتين لازم الاثنين النبي اتعرض عليه ملك اول البعثه لما قالوا له ان شئت ملكا ملكناك وربنا عرض عليه قبل ما يموت الملك رفض اول حياته واخر حياته لان الوصول للناس ان احنا ننزل ان احنا نوري الناس اخلاقنا ان الناس تشوف معاملاتنا الغرب ما بيشوفش عباداتنا دي جوه المسجد الغرب بيشوف معاملاتنا يا ترى ادينا صوره شكلها ايه عندنا يا ترى شوهنا صوره ديننا قد ايه يا جماعه فين يا جماعه فين اهل الاخلاق فين اهل الاستنان بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عايزين نتكلم عن اكبر معجزه في الاسلام عايزين نتكلم عن الاخلاق التاريخيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عارفين يا جماعه عارفين انا عايز ابدا باخلاقه مع مين اخلاقه مع اعدائه اخلاقه مع اللي اذوه مع اللي رجموه بالطوب اخلاقه مع اللي حاولوا يقتلوه لما كان في عز الازمه في مكه في عز ازمه الشعب والطائف اللي كان يحب يعين امانه كان يروح لمحمد عليه الصلاه والسلام يعينها عنده لما النبي عليه الصلاه والسلام ده, ده, ده التاريخ يشهد يشهد بهذه المعجزه لما النبي هاجر ساب سيدنا علي ثلاث ايام يؤدي الامانات طب ما يمكن كان مستضعف ومش قادر يعمل لهم حاجه اخلاقه مع اللي مع مع اعدائه لما تمكن بقى يوم ما دخل فتح مكه ابو سفيان واقف هيتقتل هيتحصل فيه ايه ابو سفيان كان اقصى حلم ان النبي ما يقتلوش فاذا بالرسول يقول من دخل دار ابي سفيان فهو امن ويديله 100 ناقه بمليون ونص وهو داخل سعد بن عباده شايل الرايه فبيقول اليوم يوم الملحمه اليوم تنتهك الحرمات الرسول قال لا بل اليوم يوم المرحمه ونزع الرايه من سعد بن عباده ودخل وقف اهل مكه مبهوتين شخصين الابصار هيعمل فينا ايه هيقتلنا ولا هيعمل فينا ايه اكبر معجزه من معجزات الاسلام يوم دخول الاسلام مكه اعظم يوم للاخلاق وللرحمه قارنوه مع دخول الصليبيين القدس مع التسعين ألف واحد اللي اتقتلوا مع ركب الج- الجنود اللي غ... ركب الخيل اللي غاصت في دماء المسلمين مع جثث الأطفال اللي اتشوت يوميها مع المسلمين اللي اتذبحوا يوميها يدخل رسول الله وأهل مكة واقفين مش عارفين يقولوا ايه الرسول يقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم انتوا ياما عملتوا فيا ياما طر- طردتوني ياما حبستوني ياما عذبتوني ياما أذتوني انتوا فكركم عامل فيكم ايه النهارده يقولوا له أخ كريم وابن أخ كريم تشوفوا الرسول يقول لهم ايه عليه الصلاه والسلام لا اقول لكم الا كما قال يوسف لاخوته اخوته اخواتك يا رسول الله بعد كل اللي عملوك فيه لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء يشهد التاريخ على اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ما سمامه بن اسال اكبر تاجر قمح في جزيره العرب اسلم وقال همنع القمح عن مكه والله لا اعطيكم حبة حنطة واحدة الا ان يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بايد النبي يمنع القمح عنهم يجوعهم ولكن يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفض انه يمنع هذا القوت عن اهله وعشيرته اخلاق النبي مع اللي اذوه اللي اذوه يا جماعة وهو خارج من الطائف رجليه لسه بتنزف لسه نزيف حجارة اهل الطائف في رجليه وينزل ملك الجبال يقول له يا رسول الله امسحهم الوقت اطحنهم افرمهم لك يا رسول الله اطبق عليهم الاخشبين مفيش واحد منهم يبقى فيه حته في جسمه جنب التانيه الرسول عليه الصلاه والسلام لسه رجليه بتنزف منهم لسه في اشد موقف في حياته بسببهم ويقول ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يوحد الله وهو واقف عند قرن الثعالب اشد موقف مر عليه ابشر يا حبيب الله ابشر بثمره اخلاقك ابشر ان اخلاقك وحلمك دول ابشر ان كل اللي انت استحملته ده ربنا سبحانه وتعالى طرح فيه الثمره ابشر ان قرن الثعالب اللي انت كنت واقف عندها ساعتها رجليك بتنزف ومع ذلك قلبك مليان رحمه عليهم ابشر ان المكان ده الوقت يا رسول الله بقى ميقات للحجاج يحرموا منه البيت الله في هذا المكان في قرن الثعالب ببركه حلم واخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الصحابة جابوا الأخلاق بتاعتهم منين ما هو من رسول الله لما أبو بكر مصطح يشتم عائشة في عرضها عائشة بنته ويفضل يديله المعونة الشهرية اللي كان بيديها له إيه الأخلاق دي لما عمر يروح لامرأة عجوز يشيلها الأكل في ليلة مظلمة تقول له أنت أحق بالخلافة من عمر الأخلاق دي جابوها منين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلاقه يا جماعة في الحرب الحرب اللي ما بيبقاش فيها أخلاق اللي بتنعدم فيها الأخلاق والمبادئ والقيم والموازين اللي الدم والخوف على الحياة بيخلي الناس تتعمي رسول الله وهو خارج في بدر محتاج كل راجل ويجي اتنين من الصحابة منهم حذيفة بن اليمان المشركين يقبضوا عليهم قبل ما يدخلوا المدينة انتوا رايحين فين رايحين لمحمد تقاتلوا معاه ياخدوا منهم عهد انهم ما يقاتلوش مع الرسول عليه الصلاه والسلام يروحوا للنبي يقولوا له تخيلوا النبي وهو محتاج كل راجل في الوقت ده يقول لهم ايه يقول لهم نمضي لهم عهدهم ارجعوا ما تجوش معايا ونستعين الله عليهم شايفين الوفاء التاريخي شايفين الاخلاق التاريخيه اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللي اذوه اخلاقه يا جماعه مع اللي حاولوا يقتلوه الراجل اللي قتل بنت النبي عليه الصلاه والسلام اللي قتل السيده زينب اللي رماها من على الدبه في الهجره فضل عيانه ست سنين لحد ما ماتت متاثره بجراحها كان اسمه الاسود جه للنبي واسلم على ايده والنبي قبل اسلامه وحش اللي قتل حمزه حبيب رسول الله عليه الصلاه والسلام جه اسلم والنبي قبل اسلامه الاعراب اللي رفع السيف على رسول الله وقال له من يمنعك مني النبي قال له الله الاعراب اتزلزل وقع السيف من ايديه النبي مسك السيف قال له وانت من يمنعك مني الرسول عفى عنه عفى عنه والراجل ده كان سبب اسلام كثير من الخلق المرأة اليهودية اللي حطت له السم في الشاة قال لها ما كان الله ما كان الله ليسلطك علي قالوا له طب نقتلها قال لهم لا ما رضاش يقتلها بسبب انها حطت له السم لو زعيم من الزعماء الوقت واحد قرب منه بس مش حاول يقتله بيتعمل فيه ايه يا جماعه شوفوا اخلاق حبيب الله صلى الله عليه وسلم اخلاقه مع اعدائه يا جماعه بيسجلها التاريخ بيخلدها التاريخ بيشهد لها التاريخ لما قبل فتح مكة واحدة مغنية اسمها ام سارة يروى ان ام سارة دهيت ام سارة ده يا جماعة كانت مغنية مكة كانوا بيستعملوها في الغناء والغناء ده من الاسلحة اللي حاربوا بقى الدعوة الاسلامية واللي حاربوا بقى التيار الاسلامي ج- المرأة ديت قبل فتح مكة اتزنقت في فلوس ومش عارفة تروح فين ومش عارفة تطلب من مين يشهد التاريخ ويسجل انها تركب دبتها وتسافر 500 كيلو من مكة للمدينة تروح لرسول الله ليه عشان عارفة ان هو الوحيد اللي هيديها هو الوحيد اللي هيعطيها والنبي يعطيها ويحملها ويكرمها وفي مشهد تاريخي ترجع لمكة وهي محملة بالمنائح اللي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة ادوها لها كان اللي عايز اخلاق اللي عايز اخلاق الوقت بيروح الغرب اللي عايز علم بيروح الغرب اللي عايز دنيا بيروح الغرب اللي عايز اي حاجة بيروح الغرب زمان اللي كان عايز اخلاق كان بيجي لنا اللي كان عايز دين كان بيجي لنا اللي كان عايز دنيا كان بيجي لنا احنا وصلنا لايه لما ضيعنا اخلاق الحبيب يا جماعه انا امبارح كنت بقول لكم انا عايزك تلبس ت- ت- ت- تربي لحيتك وزوجتك تلبس نقاب ونبقى على شكل الرسول والصحابه انا النهارده بقول عايزين الاخلاق يا جماعه الاخلاق اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام اخلاق حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام اخلاق تاريخيه اخلاق يشهد التاريخ ان اول واحد دعا لاول واحد دعا لحقوق الاطفال قبل اليونسيف ب 1400 سنه هو محمد بن عبد الله رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق المراه قبل منظمات تحرير المراه والتغرير بها ب 1400 سنه رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الانسان قبل منظمات حقوق الانسان ب 1400 سنه رسول الله هو اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحده ب 1400 سنه رسول الله هو اول واحد دعا لنصره المظلوم ومنظمات ومنظمات الجمعيات الخيريه قبل ال... قبل العدل الدوليه ومنظمات كوبنهاجن ولندن ونيويورك ب 1400 سنه رسول الله هو اول واحد دعا لحقوق الحيوان قبل ال Greenpeace وقبل وقبل منظمات حقوق الحيوان ب 1400 سنه قبل قبل قبل منظمات اليونسيف ب 1400 سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا لحقوق الطفل لما كان خاد خادمه انس طفل صغير كان لما يكلمه يقول له يا بني انت ابني انت زي ابني 10 سنين لا ضربه ولا شتمه ولا نقده ولا قال له اي حاجه تزعله لما الرسول عليه الصلاه والسلام واحد جه قال له انتوا بتقبلوا اولادكم انا عمري ما قبلت ولادي قال له وماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمه من قلبك لما الرسول عليه الصلاه والسلام شاف ام بتنادي على ابنها تعالى تعالى لاعطيك يعني بت بتضحك على انه يجي عشان تدخله البيت وخلاص بتوهمه هديك حاجه حلوه ولا حاجه قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبه حقوق الطفل للدرجه ديت رسول الله ما ضرب بيده شيئا قط عمره ما ضرب طفل بايديه عليه الصلاه والسلام الرسول هو اول واحد دعا لحقوق المراه قبل منظمات التغرير بالمراه ب 1400 سنه عمر المراه ما اتعاملت المعامله اللي الرسول عليه الصلاه والسلام عاملها لها رسول الله يا جماعه اقام حرب كامله عشان امراه مسلمه اهينت امراه مسلمه اهينت في اسواق اليهود اقام حرب عشان واحده بس واحده ست اقام حرب كامله عليه الصلاه والسلام عمره ما ضرب امراه بايده عمره ما مد ايده على خادم عليه الصلاه والسلام عليه الصلاة والسلام رسول الله يشهد الجزء 28 في القرآن أول سورة في سورة المجادلة أول آية فيها قد سمع الله قول التي تجادلك يشهد التاريخ إن أول مشهد ربنا بيفتتح به الجزء 28 مشهد حاكم الدولة كلها زعيم الأمة كلها فتح بيته لامرأة من أفقر نساء المدينة وقاعدة معاه لوحدها تشكي له مشكلتها شايفين يا جماعة تعظيمه للمرأة والمقام المرأة والقدر المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم اول واحد دعا اول واحد دعا لتحرير العبيد قبل الامم المتحده ب 1400 سنه لما ربنا بيقول والذين يبتغون الكتابه من ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا لو عبد عايز يتحرر حرروه بس على شرط ان علمتم فيهم خيرا يعني ايه يا رسول الله يعني ايه يا رب يعني ايه الامم المتحده سنه 45 اجتمعوا وقرروا تحرير العبيد في الدنيا كلها طب ايه الشروط من غير اي شرط من غير اي شرط يبقى الارحم الارحم كلام ربنا ولا كلام الامم المتحده طب شوفوا الامم المتحده قرارها عمل ايه قرارها دلوقتي شوارع كامله في السعوديه وولايات في امريكا كانوا كلهم عبيد لا معاهم مهنه ولا بيعرفوا يشتغلوا كانت واحده بتخدم في البيت وبتاكل وتشرب وخلاص لما اتحرروا من غير لا مهنه ولا دين ولا معرفه الصلاه ولا مهنه في ايديهم بقوا هم اللي بيعملوا البلطجه وال- و- و- و- و- ومنظمات البغاء والعصابات والسرقات بقوا مصايب في حياة أممهم إنما ربنا قال إن علمتم فيهم خيرا علموا مهنة واعتقوا علمها الصلاة وسيبها ما يخرجش يبقى عنصر فساد في المجتمع نقول أرحم يا جماعة رسول الله هو أول واحد دعا لنصرة المظلوم وجمعيات الخيرية قبل كوبنهاجن وقبل بودابست وقبل لندن ونيويورك وواشنطن ب 1400 سنة لما قال شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت حلف الفضول اللي كان عشان نصرة اي واحد مظلوم واخذ الحق ليه ما تقوليش بقى منظمة العدل الدولية منظمة الظلم والافتراء والبهتان الدولية الرسول كان صادق في نصرة المظلوم عليه الصلاة والسلام الرسول هو اول واحد دعا لحقوق الانسان حقوق الانسان قبل ال- قبل اللي بيحصل ده أهو. لما كان قاعد في البخاري ومسلم لقى جنازة يهودي معدية وقف قام شوفوا يا شوفوا يا امة محمد شوفوا يا عالم شوفوا حقوق الانسان عند رسول الله من قبل كل اللي بيتقال الوقت ده هو وقف قام قالوا له يا رسول الله انه يهودي ده كافر قال لهم اوليست نفسا اليست نفسا ده يهودي ولكن انسان شوفوا يا جماعه لما شاف واحد بيضرب عبد قال له لله اقدر عليك من قدرتك عليه اعتقه قال له لو لم تفعل لمستك النار الراجل كان مسؤول عبد عبد ملوش قيمه كان ممكن ادخل النار بسببه الرسول حسس كل انسان بقيمته في الحياه حسس الخدام انه له قيمه حسس المراه ان لها قيمه حسس الطفل انه له قيمه حسس المعدوم الفقير انه له قيمه حسس كل انسان كل انسان له قيمه الرسول عمل للمسلم قيمه في العالم كله لما اقام حرب كامله عشان امراه مسلمه واحده لما بايع الصحابه على الموت في الحديبيه عشان اشيع مقتل عثمان بن عفان مسلم واحد علم العالم ان مسلم واحد دمه غالي مش الوقت المسلم دمه هدر الرسول علم العالم يعني ايه حق مواطن مسلم يعني ايه مسلم واحد علم المجتمع كله يعني ايه قيمه المسلم كان المجتمع كله ماشي رافع راسه مفيش فرق ان بأرب- ب- بين ابو 40 مليار وبين اللي بيقبض 140 جنيه في الشهر لما جت ام هانئ امراه امراه يعني امراه مهما كان نسبها ومهما كان امراه جت في فتح مكه واحد من المجرمين اللي اللي حاربوا الاسلام اجارته ام هانئ راحت للنبي قالت له انا اجرت فلان يا رسول الله الرسول اعلن قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ اهدى واحده امراه الرسول يعمل لجوء سياسي واحد وحمايه وحفظ وعفو عن مجرم من مجرم الحرب عشان امراه الرسول علم كل مسلم انه له كرامه علمك انك ليكي قيمه علمك انك غاليه وانك غالي كان كل المسلمين ماشيين رافعين راسهم يا جماعه الرسول اول واحد علم العالم كله حقوق الحيوان لما اول مره العالم يسمع ان واحد دخل الجنه ان امراه بغيه دخلت الجنه عشان كلب وان واحده دخلت جهنم تتشوي فيها عشان قطه عذبتها اخلاق رسول الله اكبر معجزه في الاسلام لو نشرناها في العالم العالم كله هيذهل بهذه الاخلاق من قبل البعثه والرسول اخلاقه كده من قبل البعثه كان اسمه الصادق الامين يا جماعه اللي جرب التجاره وعشر التجار يعرف ان اصعب صفتين للي عايز يكسب فلوس انه يبقى صادق وامين بالذات في الازمان بتاعه الجاهليه بالذات في هذه الازمان الرسول عليه الصلاه عليه الصلاة والسلام لما بعث سيدة عائشة تقول له كلا والله لا يخزيك الله أبدا ده انت بتكسب المعدوم وبتحمل الكل وبتقري الضيف وبتعين على نوائب الحرب الحق وبتصل الرحم ده انت أخلاقك ما وردتش في الدنيا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت لماذا محمد عرفت ان ربنا لما اختاره اختار أعظم إنسان له أخلاق على وجه الأرض عايز ربنا يختارك عايز ربنا يصطفيك عايز ربنا يرفعك عايز ربنا سبحانه وتعالى يقربك الاخلاق الاخلاق يا جماعه الاخلاق يا اخواني دي قضيه جنه او نار الاخلاق دي قضيه نصره للاسلام او بقاء العالم على الكفر لما الرسول عليه الصلاه والسلام لما لا تخيلوا لو جم في بلد زي زي ليبيا كلها صحراء وقالوا احنا اكتشفنا اعظم اثار في العالم جه الناس تتفرج على الاثار لقوها صحراء كل الناس هتقول انتوا ايه انتوا كدابين لما نروح الوقت نقول يا عالم احنا دين السلام والصدق والطهاره والكرم والاخلاق لما الناس تيجي تشوف اخلاق المسلمين هتقولوا ايه انتوا كدابين لاعب السله الامريكي اللي نزل مصر عشان يسلم ولما شاف اخلاق المسلمين رجع تاني ورجع في كلامه الغرب شايف ايه مننا احنا ادينا صوره شكلها ايه عندنا يا جماعه ادينا صوره شكلها ايه القصيص اللي على البالتوك تحدى وقال هاتوا لي خمس احاديث عن اخلاق النبي بتاعكم عليه الصلاه والسلام خمس احاديث انا كنت هموت فيها خمس احاديث اللي قاعدين دول كلهم ما هماش عارفين اه خمس احاديث حديث في اخلاق الرسول ما هو هو مش لو شاف اخلاق للمسلمين كان هيفهم انه دين اخلاق ولكن هو شاف ايه قضيه الاخلاق يا جماعه في الدين قضيه موقعها خطير جدا قضيه جنه او نار قضيه قرب من النبي في الجنه او بعد عنه لان ربنا بيصطفي لصحبه النبي في الجنه ها اعظم الناس في الاخلاق شوفوا يا اخواني شوفوا ربنا سبحانه وتعالى اختار مكان للحساب على الاخلاق والمعاملات يوم القيامه غريب جدا جدا ما بعد الصراط وقبل الجنه يعني بعد العبور من على النار وقبل الجنة يعني وراك جهنم وقدامك الجنة اقف اتحاسب على ايه ما انا اتحاسبت على الصلاة والصوم يا رب ما انا اتحاسبت على الحلال والحرام اقف اتحاسب على حقوق المخلوق بعد ما اتحاسبت على حقوق الخالق اقف اتحاسب على المعاملات مكان غريب جدا النار ورا والجنه قدام يعني ايه يعني اخلاقك يا ترفعك يا ترجعك يا تطلعك يا ترميك في جهنم الرسول عليه الصلاه والسلام يقول للصحابه اتدرون من المفلس اللي معهوش فلوس لا ده اللي صلى وصام وزكى كل دي عبادات ولكن شتم هذا سفك دم هذا اغتاب هذا نم على هذا المعاملات سوء المعاملات ضيع العبادات بتاعته يا جماعه يا جماعه اعظم مواسم العباده بتضيع بسبب سوء الاخلاق ليله القدر اعظم موسم عباده في حياتنا كلها ليله القدر رفعت بسبب اتنين اتشكلوا مع بعض انت تامن على رمضان ايوه ابواب الجنه الثمانيه مفتوحه ايوه بس في حديث تاني لا يدخل الجنه قاطع يعني قطعك لرحمك ممكن يضيع منك ثواب رمضان كله يا جماعه الرسول عليه الصلاه والسلام كانت عباداته بتنعكس على معاملاته في رمضان لما جبريل ياتي يدرسه القران الصحابي ما قالش كان اقوى من الناس واعبد الناس قال كان اجود الناس اجود الناس عليه الصلاه والسلام قضيه الاخلاق قضيه جنه او نار نرجع تاني نكمل اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق الرسول اخلاق مبهره ربنا خلدها في القران خلد ذكرها قال وانك لعلى خلق عظيم الرسول مش كان شجاع كان عنده شجاعه مبهره في فرق بين كرم وكرم مبهر حب مبهر عمر بن الخطاب ي- يحاول يقتله وهو بيدعي له الحب ده لو رجع من قلوبنا للناس العالم هيتغير قد ايه روح النبي روح النبي كانت جميله قوي يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كانت روحه جميله قوي في وسط الحرب ده والاذى دهيت تيجي واحده ست تقول له يا رسول الله زعلانه من جوزي وبتشتكي من جوزها يقول لها زوجك الذي في عينيه بياض بياض ده يعني اتعمى الست تترعب على جوزها ترجع تصالح جوزها بسرعه وتبص في عينيه الرسول قال ان في عينيك بياض قال لها يا حمقاء وهو هو في حد ما فيش في عينيه بياض جنب السواد الرسول عليه الصلاه والسلام تيجي امراه عجوز تقول له يا رسول الله ادعي لي ادخل الجنه يقول لها لا يدخل الجنه عجوز ما ينفعش واحده ست كبيره تدخل الجنه الست تمشي وهي بتعيط الرسول عليه السلام يخلي الصحابه يلحقوها قولوا لها انها لن تدخل الجنه عجوز ولكن انا انشاناهن انشاء ربنا هيرجعها شابه جميله تاني اجمل من اي حد في الدنيا الرسول عليه الصلاه والسلام مواقفه لما جه واحد قال له يا رسول الله انا عايز ناقه اركب عليها قال له لا انا مش هديك ناقه ساحملك على ولد الناقه هديك ابن ناقه قال له يا رسول الله ابن ناقه صغير هيعمل لي ايه الرسول قال له وهل تلد الابل الا النوق ما ابن الناقه ناقه يعني هو ابن الناقه ايه الرسول عليه الصلاه والسلام كان يكلم انس يضحك معاه يقول له يا ذا الاذنين يا ابو ودنين طب ما هو ابو ودنين طب ما كل الناس ابو ودنين الرسول عليه الصلاه والسلام كانت روحه جميله قوي كان بيسمي كل حاجه ال- الدبه بتاعته يسميها دلدل دلدل ده اسم قنفذ او خنفسه الرسول يسمي الناقه قصواء يعني اللي مفيش حد يعرف يسمعها الرسول كان مسمي العمامه بتاعته السحاب الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيسمي كل حاجة عليه الصلاة والسلام كان بيسمي كل حاجة كانت روحه جميلة كان بيحب الجمال في اللبس والجمال في العطر والطيب وسط كل ده علماء التنمية البشرية قالوا لا يمكن إنسان يكسب كل الناس ديل كارنيجي في كتاب كيف تكسب الناس الكتاب اللي انتشر بعد معدلات الكتب السماوية قال في الآخر قال وإذا أردت أن تكسب الناس كلها فأحب للناس ما تحب لنفسك كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كسب بها الدنيا كلها وكسب بها الناس كلها شجاعة رسول الله الشجاعة المبهرة لما في مرة من المرات في المدينة المنورة سمعوا صوت رهيب الكل فزع الكل المدينة قامت بالليل خرجوا يشوفوا في ايه لقوا الرسول جاي الرسول سبقهم كلهم وخرج لوحده ده كان ممكن يبقى شيء خطير ممكن جيش هاجم الرسول راجع والسيف في رقبته وراكب فرس من غير لجامه بيقول لهم لن تراعوا لن تراعوا ما تخافوش شايفين الشجاعة علي بيقول كانت لما بتحمى الحرب ويحمر الوطيس كنا بنحتمي وراه يبقى هو اول واحد في الجيش في وش الاعداء البراء قال اللي كان يقف جنب النبي في المعارك كان يبقى اشجع الناس محدش يقدر يعمل اللي هو بيعمله لما في غزوه حنين انكشف الجيش والصحابه فروا الرسول قال انا النبي لا كاذب انا ابن عبد المطلب النبي اللي وقته العقده والعمده في المعارك بيخلعوا الشارات بتاعتهم ليه عشان ما حدش يعرف هم مين والا دول لو اتقبض عليهم تبقى مشكله لان ال- كله هيهجم عليهم عشان يقبض على دول بالذات تخيل النبي وسط 10000 مشرك ولا الاف المشركين يقول انا النبي ومش خايف ومش همه عليه الصلاه والسلام في احد لما الجيش انكشف شايفين شجاعته شجاعه ايه دي اللي وقفته في وش ابو جهل وابو لهب شجاعه ايه دي اللي كان كل سنه يحاولوا يختلوه وهو صامد عليه الصلاه والسلام شجاعه مبهره كرم مبهر كرم مبهر لما جت غنايم كتير وقف صفوان بن اميه ابن اميه بن خلف عدو الله صفوان بن اميه واقف جنب النبي وكان لسه مشرك بيبص للغنم خلاص هيموت النبي شاف في عينيه نظره حب الدنيا قال له اتعجبك يا صفوان تعجبني هو في ده لو ملك شاف هيموت عليها يا رسول الله قال له هي لك خدها صفوان كان صفوان كان يحصل له حاجه قال والله ما تجود بهذا الا نفس نبي واسلم صفوان رضي الله عنه واسلم صفوان النبي عليه الصلاه والسلام راح لقومه يقول لهم جئتكم من عند من يعطي عطاء من لا يخشى الفقر النبي عليه الصلاه والسلام كان كرمه مبهر شوفوا الوصف المبهر كان كالريح المرسله زي الريح اللي مغرقه الدنيا كلها كرم كرم مبهر عليه الصلاه والسلام تواضع مبهر عليه الصلاه والسلام كان يخيط صوبه بايده كان يحلب شاته بايده كان ما يرضاش حد من اصحابه يمشي وراه ولا حد يقوم له مره عدي بن حاتم الطائي ابن ابن حاتم الطائي جه عشان يسلم فلقى النبي فمشي مع جنب النبي في الطريق فقال كأن ملك يسير جنب ملك بقى عدي بقى فاكر ايه ان الموضوع بقى ايه مول ملك ماشي جنب ملك لقى جاريه بنت عبد انا جايه وقفت الرسول وقف لها عدي قال لا يمكن هيقف وقف قالت له يا رسول الله الله انا عايزك تشفع لي عند سيدي عشان ما يكلفنيش كتير الا يطردها راح معاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عدي ذهل قال ما هذه باخلاق الملوك لا ده نبي نبي واسلم عدي بن حاتم ونزع الصليب وكسر الصليب من رقبته رضي الله عنه تواضع مبهر عدل مبهر يسجل التاريخ ويخلد التاريخ ويشهد التاريخ الكلمه اللي نفخر بها قدام الدنيا كلها لما وقف وقال لو ان فاطمه فاطمه سيده نساء الارض فاطمه اصغر بناته فاطمه اللي كل ولاده ماتوا غيرها فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها يسجل التاريخ ان دي اخلاق الاسلام وان دي مبادئ الاسلام وان ده الدين الاسلامي اللي انتشر في وسط الملايين ومئات الملايين والمليارات دهيت كلها صدق مبهر صدق رهيب صدق يبكي انت بتقولي عليه الصلاه والسلام ولا لا انت بتصلي عليه ولا لا انت قلبك الوقت بيصلي على حبيب الله ولا لا عليه الصلاه والسلام يوم ما مات ابراهيم ابنه فالشمس كسفت فالصحابه قالوا كسفت لموت ابراهيم لو النبي بقى مش من عند ربنا ده فرصه لا يمكن تتعوض اهو شوفوا الشمس كسفت عشان موت ابني يبقى انا نبي انما النبي عليه السلام يقف ويقول ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا تخسفان لموت احد ولا حياته شوفوا الصدق اللي هو كان فيه شوفوا صبره لما يصبر على جوع لحد ما يربط على بطنه الحجر يوم واحد من 13 سنة في مكة ما حدش مننا يقدر يصبر عليه على اللي صبر عليه عليه الصلاة والسلام شوفوا رقة النبي رقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول احد جبل جبل جبل ها يحبنا ونحبه مشاعر حب علاقة عاطفية مع جبل مع صقر عليه الصلاة والسلام شوفوا رحمة رسول الله اللي ربنا خلدها في القرآن لقد جاءكم رسول من أنفسكم مننا وعلينا رسول حاسس بيك وحاسس بمشاكلك حاسس بالأزمة اللي انت فيها دلوقتي حاسس بالهموم اللي ورا كل باب رسولا من أنفسكم بيفرح للي انتوا بتفرحوا بيه وبيحزن للي بيحزنكم عزيز عليه ما عنتم متم عزيز عليه ان النار تمسك عزيز عليه انك انت قبرك يوقظ عليك عزيز عليه ان ما يتغفرلكيش عزيز عليه انك انت تقع من على الصراط في النار عزيز عليه اللي يألمك يألمه اللي يتعبك يتعبه اللي يضايقك يضايقه عليه الصلاة والسلام حريص عليكم مش نفسك في انسان حريص عليكي مش نفسك في حد حريص عليك حريص على سعادتك حريص على نجاتك حريص على هدايتك حريص على مصلحتك هو اللي حريص على مصلحتك مش العلمانيين اللي عايزينك تكشف حجابك عليه الصلاة والسلام حريص عليكم حريص انكم تدخلوا الجنة انكم تنظروا لوجه الله انكم ما تتحرموش من الفردوس بالمؤمنين رؤوف رحيم ما جمع الله لأحد صفتين مثل محمد عليه الصلاة والسلام ما حدش ربنا قال عليه كده غير النبي عليه الصلاة والسلام رؤوف يا جماعة عارفين عارفين الرفة الرفة اللي هو بيخيط ال ال القطع بتاع الهدوم بكل دقة لا يمكن تبان رؤوف يعني بيعالج الأخطاء بلطف وحنان ورحمة وشفقة لا يمكن تجرح نفسية اي حد عليه الصلاة والسلام ابن سلول عبد الله بن ابي بن سلول اللي لما مره كان النبي معدي قال له اذيتنا بنتن حمارك اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام لا يخرجن الاعز منها الاذل اللي قال سمن كلبك ياكلك ابن سلول اللي اتهم السيده عائشه في عرضها وكان سبب في حادثه الافك ابن سلول يموت يروح له الرسول عليه الصلاه والسلام ويكفنه بثوبه وينفث من ريقه في بق ابن سلول ويصلي عليه شايفين الرحمه شايفين الرحمة الرحمه كان نفسي النهارده ان انا يعني كان المفروض ان اكلمكم عن الرسول والاخره عن عطاء رسول الله لينا في 50000 سنه ولكن يعني مش هينفع ان انا اتكلم عنه دلوقتي ولا خلاص لان من بكره هنبدا السيره فعليا ان شاء الله من بكره هنبدا الاحداث فعليا باذن الله فهاجل هذا الدرس شويه رحمه مبهره رقه مبهره صبر مبهر صدق مبهر زهد مبهر زهد عمر داخل عليه لقى الحصير مأثر في جنبه عمر قلبه اتقطع قال له يا رسول الله كسرى وكسرى يشرب بنبع الحرير قال له أو في هذا أنت يا ابن الخطاب أنت لسه هنا يا عمر عمر بعد الموقف ده زهد في الدنيا كلها ليه عشان الكلمة لا عشان النبي قالها له والحصير مأثر في جنبه ما قالوش ازهد وهو مش زاهد عليه الصلاه والسلام كان يقول مالي ولا الدنيا ومال الدنيا ومالي لا نملك فيها شيء ولا هي تملك في قلبي شيء ما كان يدخر لغد شيئا قط عليه الصلاه والسلام حلم مبهر لما ضربوه و- و- وجرحوه في احد قالوا له دعوا عليهم يا رسول الله قال لهم انما بعثت رحمه لما نزف دمه قال لي قال رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون لما جاله الاعرابي قال له لما جاءوا الحبر اليهودي يختبره قال له يا محمد اعطني ديني فانكم بني عبد المطلب قوم مطل عمر بن الخطاب رفع السيف وكان هيقتله النبي قال له يا عمر كان اولى بك ان تامرني بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب اذهب يا عمر فاعطه ماله وزده وزده عليه جزاء ما روعت لما الاعرابي شد ثوبه جرح رقبته ابتسم واعطاه مال عليه الصلاه والسلام حياء مبهر شوف الوصف المذهل بتاع الصحابي كان أشد حياء من العذراء في خدرها يعني كل اللي العذراء العذراء بتاعت زمان مش بتوع الوقتي مش بنات ثانوي الوقتي كل اللي العذراء تتكسف منه هو كان يتكسف منه عليه الصلاه والسلام الكلمه اللي تتكسف تقولها هو يتكسف يقولها عليه الصلاه والسلام حياء مبهر وعليه الصلاه والسلام وفاء مذهل الرسول كان الا الخيانه غزوه مؤتة كانت بسبب ان خانوا خانوا رسول رسول الله وقتلوه غزوه مؤتة فتح مكه كان بسبب انهم خانوا العهد اللي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقوم جيوش عشان الاخلاق الاخلاق النبي قوم لها جيوش يا جماعه يا عالم يا كل سكان الارض النبي قوم جيوش حربيه تسليح حربي انفاق حربي من المدينه المنوره من دوله الاسلام عشان انتهاك الاخلاق عشان قضيه الاخلاق انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق عليه الصلاه والسلام وفاؤه وفاؤه مع حليمه حليمه اللي اللي بكره هنتكلم ان شاء الله اللي كانت بترضعه من ست 60 سنة تجي له بعد ما بقت ست كبيرة جدا يوم فتح مكة بعد يوم غزوة حنين يفرش لها الأرض ويقول اتركوني وأمي ح- وفاء رهيب وفاءه مع خديجة بعد سنين من موتها يذبح الشاوي ويوزعها على حبايبها ومعارفها وقرايبها بعد سنين من موتها تيجي واحدة عجوزة يا عدا كيف حالكم كيف أنتم بعدنا كيف كيف صحابة يقول له مين دي يا رسول الله يقول لهم كانت بتأتي لنا على أيام خديجة كانت تأتينا على أيام خديجة وفاء مبهر عليه الصلاة والسلام حياء مبهر يا جماعة رق ود مبهر لما سيدنا علي بن أبي طالب بعد ما اتجوز راح النبي ل- للسيدة فاطمة يزورها بنته فملقاش علي وحس ان ايه شكلها زعلانه كده فقام رايح يدور على سيدنا علي بيدور عليه حماه بيدور عليه لقاه في المسجد نايم والتراب مليه قومه وقعد ينفض التراب ويتبسم معاه قال له قم يا ابا تراب قم يا ابا تراب وبعد كده النبي مشي علي بن ابي طالب لقى النبي رايح ناحيه بيت فاطمه زعلانين من بعض بس هيقول للنبي لا لا يمكن مشي سيدنا علي يسيب سيدنا علي يدخل الاول قال لا ليه لانه ما دام دخل لازم هيسلم ده الدين ولو هو قال سلام عليكم ينفع فاطمه ما تقولش عليكم السلام ما ينفعش ولو هي ردت السلام يبقى اتصالحوا خلاص ويبقى المشكله خلصت ويسيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قريت الموقف ده قلت يا ترى لو انا ما اعرفش ان ابو فاطمه كنت قلت هو ابو مين فيهم هو ابو علي ولا فاطمه هو ابو الاثنين عليه الصلاه والسلام عليه افضل الصلوات من رب العالمين الى يوم الدين اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم اخلاق مبهره اخلاق مذهله اخلاق ت- اخلاق تبهر القلب اخلاق تحيي القلب اخلاق تاريخيه ما حصلتش ولا تحصل اخلاق اذهلت العالم اكبر معجزه في الدين يا ترى اخلاقنا هتبقى زي اخلاقه ولا لا يا جماعه يا ترى هنبقى زيه ولا لا كان نفسي النهارده ان اكلمكم عن خلق رسول الله مع خلقه كان نفسي اكلمكم عن ان كان الشمس تجري في عروق وجهه كان اللي في وشه ده نور مش دم كان نفسي اكلمكم على انه لما كان ياتي كان الشمس اشرقت كان نفسي اكلمكم عن الصحابي لما بص لوشه قال نظرت الى القمر ثم الى وجه رسول الله ثم القمر ثم وجه رسول الله فلرسول الله اجمل في عيني من القمر عليه الصلاه والسلام كان نفسي اكلمكم عن لما الصحابي قال ك- كان وجه رسول الله كالسيف قال بل كالقمر كان نفسي اكلمكم عن جمال ايديه وجمال رجليه وجمال عينيه عليه الصلاه والسلام اللي كانت بتشع نور من تحت المغفر عليه الصلاه والسلام كان نفسي اكلمكم عن جمال كل ملمح من ملامحه كان نفسي اكلمكم عن خاتم النبوه يا عم طب ما اتكلمنا بقى ما انت فتحت الموضوع لا لا لا لا لا انا بس الوقت يمكن فتحت عشان تشتاق انك تشوفيه في الرؤيه عشان تشتاق انك تشوفه مره في الرؤيه عشان تشتاق كل ما هتقربي من سنته هتشوفيه كل ما هتقرب اكتر هتشوفه فاكر مره يا جماعه كنت جعان جدا جدا وروحت البيت مقتول مقتول من كتر الجوع ومن كتر الاعياء من كتر الاجهاد مش قادر ان اقوم اكل نمت على الكنبه مش قادر اتحرك والله يا جماعه انا يوميها اكلت اكل في النوم عزمت وولايم والحم واكل واحد هاكل اما صحيت قلت سبحانك يا رب اما نمت مشتاق للاكل بصدق شفت الاكل في الرؤيه لو اشتقت له بصدق لو اشتقت له بصدق لو لسانك وقلبك ما بطلوش صلاة عليه لو اتخلقت بأخلاق الحبيب محمد لو الأمة رجعت لأخلاق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لو رجع المدرس يصلي في المسجد ويرجع يصلي في الفصل زي ما صلى في المسجد لو الدكتور صلى في المستشفى بالأمانة زي ما صلى في المسجد لو الراجل صلى في معاملته لزوجته زي ما بيصلي في المسجد لو كلنا يا جماعة بقينا زي النبي عليه السلام في أخلاقه المبهرة المذهلة دهيت يا ترى يا ترى هنوصل لايه ربنا تعبدنا بصلاتين جوه الجامع وبره الجامع اوعوا تنسوا الصلاه اللي جوه الجامع ولا اللي بره الجامع عايزين نبقى صوره من النبي وسيره النبي عليه الصلاه والسلام قبل ما اسيبكم عايز اوصيكم ان شاء الله يا ترى اول واحد فينا هيشوف النبي في الرؤيا مين ها يا ترى مين يا جماعه يا ترى مين ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا من السابقين عرفتوا لماذا محمد عرفتوا لماذا رسول الله الملائكه نزلت تدافع عنه عرفتوا ربنا رفعه اعلى مقام مقام الوسيله ليه عرفتوا اخلاقه المبهره العظيمه الكريمة عليه الصلاة والسلام قد ايه عرفتوا يا جماعة الكلام ده انا نفسي ان احنا نسمعه تاني نفسي بس رمضان بقى وقت القرآن بعد رمضان نجيب الكلام ده من على النت نجيب الكلام ده تاني ونسمع تاني يا جماعة ونقعد نقول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام بإذن الله بكرة إن شاء الله هنبدأ بقى السيرة فعليا بعد كل المقدمات اللي خلتنا نعرف مين محمد ولماذا محمد نبدأ نعرف بقى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنبدأ دي بكرة من أول ما كان لسه مولود ويمكن من قبل ما يتولد مولود والمرضعات كلهم جايين مكة وكلهم يرفضوا انهم يرضعوا رسول الله ولا واحده تقبل انها ترضعه يا ترى ليه يا ترى رفضوا ليه يا ترى النبي عليه الصلاه والسلام دونا عن كل الاطفال محدش كان راضي يرضعه ليه عليه الصلاه والسلام لغايه ما جت حليمه ليه يا جماعه هنعرف بكره كل ده باذن الله التوصيه اللي قبل ما اسيبكم باذن الله انا قلت لكم الاخلاق ان العبادات ثوابها بيضيع بسبب الاخلاق وان ليله القدر بتاعه رمضان اترفعت بسبب اتنين اتشكلهم قلت لكم النبي عليه الصلاه والسلام قال لو سبك حد او قاتلك هيقتلك قل اني امرئ صائم ليه يعني انا اضيع ثواب الصيام ده كله عشان مشكله او سوء اخلاق اوعى تضيع ثواب عبادتك بسوء اخلاقك اوعى تصوم تصوم وتفطر على رشوه اوعى تصوم تصوم وتفطر على غيبه اوعى تصومي تصومي وتفطري على نميمه اوعى تصوم وحسنات صيامك تخرج كلها وتقع من الثقب اللي في شوال الحسنات تقع كلها بسبب فساد المعاملات اوعى عقوق والديك يضيع صيامك صيامك اوعي عقوق رحمك وقطيعه رحمك تقطع تضيع صيامك اوعي شكلك مع واحده من جيرانك اوعي مشكله بينك وبين حد من اصحابك تضيع رمضان عليك يا جماعه لا يا جماعه رمضان في خطر يا أمة محمد رمضان في خطر ثواب رمضان في خطر بسبب سوء المعاملات والأخلاق رمضان شهر تربية على حسن المعاملات وإصلاح الأخلاق بتاعتنا كلنا بإذن الله سبحانه وتعالى آخر حاجة عايز أقولها لكم الأخلاق بقى مع الطلاب المغتربين الماليزيين وغير الماليزيين والاندونيس والاخلاق مع يعني قصدك ايه عاملين مشروع تفطير صائمين جميل قوي انا قلت لكم لو معاه مليون جنيه حطهم فيه يعني و... ولا ازال مصر لو معاه 100 مليون جنيه افطر الدنيا ده كلها على حسابي ده يا جماعه ثواب صيام يوم في رمضان يعني تفطير صائم بره رمضان غير جوه رمضان جوه رمضان ثواب يوم في رمضان بعمرك كله لو فطرت 10 صايمين كل يوم يبقى 10 رمضانات في ميزانك تامين على صيامك بتأمن على صيامك لو فطرت 36 صايم يعني كان حوالي 360 جنيه ب 360 يوم في ميزانك يعني السنه كلها بقت رمضان مشروع برضه مشروع الكفارات اللي عليه كفاره اللي عليه كفاره يمين كفاره اي حاجه يفطر صايمين مقابل هذه الكفاره مقابل هذه الكفارة المشروع ده مشروع تفطير الصائمين هنفطر ان شاء الله الطلبة المغتربين هنفطر ان شاء الله طلبة العلم اللي في الازهر المغتربين هنفطر ان شاء الله باذن الله الناس المحتاجة الناس اللي على الطريق السريع اللي في المواقف كذا كذا كذا هنفطر كل دول باذن الله هنفطر الفقراء اللي في المناطق في ناس فقراء كتير في كل منطقة بس محدش يعرف يوصل لهم بسهولة في كل منطقة نفطرهم ان شاء الله الرقم بتاع تفطير الصائمين للي عايز يتبرع 011 3 50 50 40 رقم جميل زي ما بنتكلم عن اخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميله صفر 11 3 50 50 40 تفطير الصائمين يا جماعه باذن الله سبحانه وتعالى اخلاق رسول الله في النهايه اوعوا تنسوا اكبر معجزه في الاسلام اوعوا تفت- تنسوا اكبر مدرسه لتعليم الاخلاق في الدنيا كلها اللي هي سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم اوعوا تفت- تنسوا شجاعته المبهره وصدقه المبهر كل شيء في اخلاقه كان مبهر حبه المبهر ووده المبهر عليه الصلاه والسلام وفكاهته وجمال روحه وجمال كل حاجه في حياته عليه الصلاه والسلام اكبر معجزه في الاسلام اوعوا تبطلوا لحد ما نتقابل عليه الصلاه والسلام اوعوا تبطلوا عليه الصلاه والسلام اللهم ابلغ عبدك محمد منا السلام يا رب اللهم ابلغه منا السلام يا رب اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الاعلى اللهم ارزقنا السقيا من حوضه يوم القيامه اللهم ارزقنا شفاعته يا رب اللهم ارزقنا الفردوس الاعلى يا رب اللهم اهد شباب الامه وفتياتها يا رب اللهم ارزقنا حب رسولك حبا صادقا وارزقنا اتباعه اتباعا صادقا اللهم احينا على سنته وامتنا على ملته واحشرنا في زمرته برحمتك يا ارحم الراحمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وكل عام انتم بخير جزاكم الله
قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفاه